القدس لله الواحد أمين هنحكي جزء لأنه مش هنقرأ كل الأجزاء لأن احنا لازم نوصل بقى لصحاح 18 فيعني في بعض الأجزاء هنحكيها بسرعة إيه اللي حصل بعد كده بعد كده هاجوا الفلسطينيين على اليهود وهتقوم حرب كبيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولأن الشعب منحرف والكهنة منحرفين فربنا هيسيب الفلسطينيين يغلبوا اليهود فلما يغلبوهم في الأول هتطلع فكرة مجنونة عند البعض ليه ما ندخلش تابوت العهد في المعركة عشان يحارب عننا لأنه يبدو برضه بفكرهم اللي يميل للوثنية كانوا بيشوفوا الفلسطينيين بيحاربوا وشايلين تمثال كده في الأول فهم فكرهم اللي يميل للوثنية تصوروا انه لما يدخل تابوت العهد هيبقى اله ضد اله يعني فهم اصبحوا يتعاملوا مع ربنا كوثن فاهمين المعنى فقالوا نجيب التابوت ويدخل معانا الحرب يبقى وسطينا زي ما الفلسطينيين بيشيلوا تماثيلهم ويحاربوا احنا كمان نشيل التابوت ونحارب آه راحوا سحبوا التابوت فعلا من خيمة الاجتماع وطبعا التابوت عشان يتحرك لازم يطلعوا الكهنة الكبار معاه فطلعوا فحني اسمه ايه حفني وفنحاس معاه آه طبعا الفلسطينيين هيحسوا بقى ايه ان الموضوع هيخاف لانه هم فاكرين اله لاله يعني فيقولوا بصوا يا جماعة الالهة بتاعتهم بتحارب معاهم ودول الالهة اللي اخرجوهم من ارض مصر فيا قاتل يا مقتول فاعملوا كل اللي في وسعكم فبدل ما يكشوا ويخافوا تحمسوا اكتر فالفلسطينيين غلبوا فلما غلبوا موتوا حفني وفنحاس واغلى ومات عساكر كتير قوي من اليهود وخدوا تابوت العهد طبعا لاول مرة تابوت العهد يقع في ايد وثنية وكأنها اشارة مسبقة جدا ان ربنا هيأتمن نفسه في ايدين الامم يعني ربنا سمح بكده ليه عشان ربنا يسوع قال انا ملك للكل في الاخر فالتابوت اهو راح للفلسطينيين عالي الكاهن كان عجوز جدا ساعتها ما كانش بيشوف وكان قاعد على باب الهيكل على كرسي عالي كده وكان خايف جدا لان سمع ان ولاده راحوا يحاربوا مع التابوت وكان اكتر حاجة مخوفاه الحقيقة تابوت العهد جاله الشخص اللي بيخبره بيقول له احنا اتغلبنا والتابوت اتاخد وولادك اتقتلوا الاتنين هو سمع الاخبار الوحشة دي وقع من على الكرسي مال كده بظهره فطبعا لانه عجوز قوي اتكسرت رقبته ومات في ساعته ومرات فنحاس آه كانت بتولد ساعتها سمعت ان جوزها مات وتابوت العهد اتسرق راح للفلسطينيين فولدت ولد اسمه إخابود سمته إخابود يعني زال المجد او راح المجد بتاع اسرائيل الفلسطينيين بقى خدوا التابوت وفرحانين قوي فراحوا حطوه في بيت الآلهة كان اسمه بيت داجون داجون كبير الآلهة حطوا التابوت لقوا تاني يوم كل التماثيل واقعة ساجدة قدام التابوت وبعدين حصل وباء في البلد اللي اتحط فيها التابوت واتضربوا كلهم بضربة شديدة قوي اه نوع كده زي البليج زي الطاعون يعني فبقوا مرعوبين ان منين ما يحطوا التابوت في بلد نقلوه من بلد لبلد تاني حصل نفس الوباء فقال لك لازم نرجعه لليهود هنا يبان ان التابوت ما كانش حد محتاج حد يدافع عنه يعني التابوت لوحده قوته فيه لانه طبعا ده اشارة لحضور ربنا فهو التابوت فيه قوة جبارة محدش قادر يقرب منه الآلهة كلها وقعت قصاده نفس الفلسطينيين دول أصابهم الوباء فضرب ربنا شعب ورا شعب منين ما يحطوا التابوت في أي شعب يتضرب فاتفقت كل شعوب الفلسطين لازم نرجع التابوت لليهود عشان يرجعوه طبعا فيها شكل من الهزيمة برضه حاسين ان هم خسروا قدامه فطلعوا ناس يقولوا لا يا جماعة بصوا نقول لكم حاجة لو التابوت ده فعلا إله حقيقي احنا نجيب بقرتين يعني أو عجلتين يعني ونحط عليهم التابوت ونشوفهم هيتحركوا في اتجاه إسرائيل لوحدهم ولا لا لو ما اتحركوش يبقى احنا اللي موهومين والحكاية صدفة لو اتحركوا يبقى صحيح التابوت ده عاوز يرجع بلده أو عاوز يرجع لشعب إسرائيل عملوا كده الحقيقة وجابوا بقرتين مرضعتين واخدين بالكم عشان لما يجيبوا بقر مرضع بالذات يبقى البقرة يعني قلبها مع ابنها او الرضيع فعاوز يرجع لورا بدل ما يرجعوا الحظائر بتاعتهم سايبينهم يمشوا لوحدهم فمشيوا استدي كده ستريت ناحية الشعب اللي هم رايحين آه شعب اليهود ويرجعوا بنفسهم لوحدهم خالص ففضلوا آه رجعت راجعين آه تابوت العهد راجع شايلاه الحيوانات والفلسطينيين مش قادرين يقربوا لان عارفين يخافوا يلمسوا في نفس الوقت عشان يكفروا عن ذنبهم الفلسطينيين عملوا تماثيل من الذهب وحطوها جنب التابوت كنوع من التكفير عشان إله اليهود يرضى عليهم ويرفع الوباء اللي صابهم آه وصل التابوت لغاية أقرب منطقة كانت يهودية اسمها بيت شمس وبيت شمس برضو الناس دخلت على التابوت كده ايه عاوزة تتفرج وحاجة حلوة طبعا كان محرم على اليهود انه يشوف التابوت او يلمسه فهم كمان اتضربوا بالوباء لان هم ما احترموش التابوت لغاية ما وصلوا القرية صغيرة اسمها يعاريم القرية دي من هنا نقرأ من عدد من إصحاح سبعة فجاء أهل قرية عريم وأصعدوا تابوت الرب وأدخلوه إلى بيت أبي نداب في الأكمة وقدسوا آل عابار ابنه لأجل حراسة تابوت الرب وكان من يوم جلوس التابوت في قرية عريم أن المدة طالت وكانت عشرين سنة اشمعنى القرية دي ما حصلش فيها وباء هو مجرد فرق الاحترام أن القرية دي احترموا جدا التابوت وحسوا ان ربنا جه لغايه عندهم فحطوه في مكان محترم وخلوا واحد مكرس لخدمته فلانه ربنا حس ان الناس دي عندها تقوى حقيقيه وبتحبه بارك المكان اللي هو فيه وبارك قريه عريم دي قريه صغيره ضعيفه زي بيت لحم كده فكأن البيوت الضخمه والشعوب الضخمه عشان ما احترمتش التابوت او ما امنتش باله اليهود ضربت بالوباء أما القرية الصغيرة اللي كان فيها إيمان بسيط ربنا قبل يسكن وسطهم وقعد هناك عشرين سنة فين لما هيتنقل من القرية دي ويرجع شيلوته وناح كل بيت إسرائيل وراء الرب طبعا كانت مناحة شديدة جدا بسبب المعركة اللي حصلت وبسبب الهزيمة الفظيعة وبسبب موت رؤساء الكهنة حفني وفنحاس وبسبب هلاك ناس كتير قوي طبعا كل ده صمويل يا جماعة لسه بيكبر كنبي وهو تلاحظوا انه ما اشتركش في المعركة دي خالص لا حد طلب منه صلاة ولا حد خد رأيه وكان عالي الكاهن قاعد ساعتها فكان صمويل ما يقدرش يتصدر الحكم لما طلبوا تابوت العهد كان عالي الكاهن موجود النهاردة صمويل النبي هو اللي مكان عالي الكاهن هو يعتبر النبي فهنا من هنا هتتغير شكل القصة خالص بعد ما اليهود كانوا مغلوبين يقول كلم صمويل كل بيت إسرائيل قائلا إن كنتم شوفوا بقى الكلام اللي هيقوله صمويل التقي بكل قلوبكم راجعين إلى الرب فانزعوا الآلهة الغريبة والعشتاروت من وسطكم وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم من يد الفلسطينيين هنا صمويل فاهم كويس قوي ايه اللي يرضي ربنا الشعب ده لانه منحرف ودخلت وسطيه عباده الاوثان ربنا مش راضي عنهم وعشان كده سابهم يتغلبوا قال لهم عشان تغلبوا أول حاجة تعملوها انزعوا من وسطكم الآلهة الغريبة والعشتاروت العشتاروت ده أحد آلهة الوثنيين في الوقت ده واعبدوا ربنا بكل قلبكم ساعتها ممكن نغلب إذا صمويل شخص هو عارف كويس قوي إيه اللي يرضي ربنا ورجل يدعي للتوبة شغلته إنه يدعي الناس للرجوع لربنا بكل قلبهم وبيشجعهم على التوبة فنزع بنو إسرائيل بعليم والعشتاروت وعبدوا الرب وحده شوفوا هنا تلاحظوا أن صمويل أصبح له تأثير ضخم جدا مجرد قال الوعظة دي والكلمتين دول كل الناس ابتدت تتأثر كله طلع الحجارة اللي عنده والتماثيل وابتدوا كلهم يتوبوا زي يوحنا المعمدان كده كام شهر وكام وعظة قلبوا الدنيا كلها خلوا كل الناس تتوب وترجع لربنا فقال صمويل اجمعوا كل اسرائيل الى المصفى المصفى دي منطقة واطية شوية زي وادي ضخم كده عشان يقدر يكلمهم ويشوفوه فاصلي لاجلكم الى الرب اذا صمويل فاهم شغلته شغلته حاجتين يصلي ويكلم يصلي ويقول توبوا ادي شغلانة الكاهن والنبي والواعظ والخادم يصلي ويقول توبوا فقال اجتمعوا كلكم عشان اصلي لكم يبقى برضه هيبتدوا يقتنعوا ويعتقدوا في صمويل رجل الله انه بصلاته ممكن الدنيا تتظبط فاجتمعوا الى المصفى واستقوا ماء وسكبوه امام الرب وصاموا في ذلك اليوم هنا طبعا استقوا ماء دي اشاره للمعموديه والصيام هو روح الصيام والصلاه بتاعتنا في العهد الجديد هنا بيرجعوا للسكه بقى تحس ان هم يا دوب بيتعمدوا من جديد واخدين بالكم وفي نفس الوقت بيصوموا يعني بيكفروا عن كل خطاياهم حسب تفكيرهم وقالوا هناك قد أخطأنا إلى الرب تلاحظوا زي يوحنا المعمدان في الحاجات دي برضه يوحنا جابهم عند المية وابتدى يعمدهم ويعلمهم ازاي يصوموا ويصلوا ويسيبوا الخطايا بتاعتهم والشعب رجع لربنا وقضى صمويل لبني إسرائيل في المصفاة وسمع الفلسطينيين أن بني إسرائيل قد اجتمعوا في المصفاة فصعد أقطاب الفلسطيني إلى إسرائيل طبعا الفلسطين سمعوا أن اليهود اتجمعوا فقال لك هيحاربوا تاني طب نضربهم تاني الفلسطين أقوى دلوقتي وغلبوهم ولسه طالعين من هزيمة نكراء فالفلسطينيين يقدروا يغلبوا تاني وتالت لأن هم أقوى عددا وهم المنتصرين فلما سمع بنو إسرائيل خافوا من الفلسطين طبعا بنو إسرائيل جايين يصلوا سمعوا أن الشعوب جاية بجيوشها عليهم في المصفى وهم بيصلوا فقالوا ده احنا وقعنا في ايديهم كمان فقال بنو اسرائيل لصمويل لا تكف عن الصراخ من اجلنا الى الرب الهنا فيخلصنا من يد الفلسطين الناس اعتقدت في صلاة صمويل امنت ان صمويل ده صلاته قوية ومن كتر الاحتياج بتاعهم وخوفهم من الفلسطينيين قالوا كلمة جميلة قوي قالوا له لا تكف عن الصراخ من أجلنا كلمة جميلة أول واحد يقولها لكل قديس والكل كاهن والكل خادم يقول له ما تبطلش تصلي عشان لا تكف عن الصراخ من أجلنا إلى الرب إلهنا فيخلصنا فأخذ صمويل حملا رديعا شوفوا الفكرة دي وأصعده محرقة بتمامه للرب إشارة لمين بقى الحمل الرديع الرديع يعني نقي جدا واخدين بالكم بريء جدا حمل بلا عيب نفس الكلام بتاع الفصح زمان ونفس الكلام اللي في الرؤية وأصعده محرقة بتمامه يعني إيه اللي يرضيك يا رب إيه اللي يحمي الشعب ده كله إيه اللي يكفر عن البلاوي اللي عملوها قبل كده ودخلوا الوثنيين حمل رديع بلا عيب يصعد بتمامه محرقة يتحرق عن آخره إشارة إلى آلام المسيح الصعب أوي وصرخ صمويل إلى الرب من أجل إسرائيل حتى ما يقولش صلى يقول صرخ هنا لما الشعب يطلب بإلحاح قوي يسموه صرخ يبقى الواحد مش بيصلي بيصرخ لربنا تفرق كتير برضه فاستجاب له الرب بينما كان صمويل يصعد المحرقة تقدم الفلسطين شوفوا الشر عمال يعمل ايه هم قد ما بيصلوا وبيصوموا وبيصعد محرقة والشعب عمال يقرب والخطورة عمالة تيجي والجيوش عمالة تحصرهم والجيوش ملهاش اخر فالعملية غير متكافئة خالص هم مش جاهزين لمعركة والشعوب كبست عليهم ومعاه كذا مئة ألف وهم كلهم مش قد مش مش وش مش مستعدين للحرب بينما كان صمويل يصعد المحرقة تقدم الفلسطينيين محاربة إسرائيل فأرعد الرب صوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين وأزعجهم هنا بقى ربنا لازم يتدخل بقى في حمل رضيع وفي صمويل وفي لا تكف عن الصراخ وخلاص شالوا الأوثان وسكبوا الماء إشارة للمعمودية وصاموا وصلوا لا خلاص بقى كده ربنا يشتغل براحته فربنا جه برعد شديد جدا فرعب الفلسطيني والفلسطين عندهم إيمان أن ده كان الإله اللي ما بيتغلبش لأن هم سمعوا الإله ده هو اللي طلعهم من مصر هو اللي شق البحر هو اللي عبرهم الأردن هو اللي كسر أريحة هو اللي كسر كل شعوب الكنعانيين فهم سامعين بيه فعارفين ان ده اله يوم ما يمد ايده محدش قده فاول ما شافوا الرعد كله كش وجري قال لك يبقى الههم هيشتغل المرة دي وهم لسه مقروصين من التابوت بس وبق في كل البلاد الفلسطينية محدش قادر يقرب من التابوت لوحده من غير ولا عسكري يحرسه فأزعجهم فانكسروا أمام إسرائيل وخرج رجال إسرائيل من المصفى وتبعوا الفلسطينيين وضربوهم إلى ما تحت بيتكار فأخذ صمويل حجرا ونصبه ودعا اسمه حجر المعونة حط شاهد برضو كان دايما الأباء كده في كل نصرة في كل موقف يعملوا مذبح ويسموه اسم عشان يفتكروا الحدث واحنا دايما كنا بنقول كده انه بعد كل انجاز لربنا لازم تيجي تتناول وتشكر لانها ذبيحة شكر لازم تحتفظ بعهودك وبحجر شهادة بينك وبين ربنا ذكريات مقدسة ان فين انت والنصرة كانت فين كنت هتتمسح في اليوم ده خالص فسموه حجر المعونة وقال إلى هنا أعاننا الرب اللي بيكتبوها ناس كتيرة دي أصلها كان قالها صمويل إلى هنا أعاننا الرب فذل الفلسطين ولم يعودوا بعد للدخول في تخم إسرائيل وكانت يدعى الرب على الفلسطين كل أيام صمويل شوفوا لمجرد وجود صمويل وسط الشعب الفلسطين ما يقدروش الرب شوفوا كرامة صمويل دي اللي بنقولها في لحن شيرين مريا نقول كرامة صمويل ايه كرامتك يا صمويل وجوده في الزمن ده يخلي كل الاعداء ما يقدروش يقربوا اصل صمويل عندهم كل الانبياء عندهم الجبروت ده يقول لك اليه شعب مع شعب اسرائيل كل الملوك مش قادره تحارب ايليا في زمنه مش حدش قادر يحارب آه بدل في رجل الله موجود ومليان نعمه كل قوى الشر عايله همه وعامله له 100 حساب فهنا يقول ايه كانت يد الرب عليهم كل أيام صمويل والمدن التي أخذها الفلسطينيون من إسرائيل رجعت إلى إسرائيل يبقى كل اللي راح من اليهود رجع لهم تاني في زمن صمويل النبي واستخلص إسرائيل تخومها من يد الفلسطين وكان صلح بين إسرائيل والأموريين وقضى صمويل لإسرائيل كل أيام حياته هنا بيحدد لنا أن هو القاضي قضى يعني قادة بالدال هي زي قضى يعني القضاء وكان يذهب من سنة إلى سنة شوفوا بقى صمويل ده رجل حقيقة مثالي جدا هو رجل صلاة 100% وكل كلامه ارجعوا لربنا بكل قلبكم هذه الوعظة اللي عنده لكن كان يعمل حاجة حلوة خالص يعمل ايه يذهب من سنة إلى سنة ويدور في بيت إيل والجلجال والمصفى ويقضي لإسرائيل في جميع هذه المواضع وكان رجوعه إلى الرامة بيعمل عملية افتقاد سنوية واخدين بالكم يلف كده على كل البلاد يجمعوا له كل المشاكل يحكم في كل بلد ويرجع تاني بيت القروي في الرام فكان راعيا صالحا لانه مش بس قاعد مكانه والمشاكل تجيله كان بيدور على الاماكن زي ما قداسه البابا كده يلف في امريكا واستراليا وفي كل حته يلف عشان يرعى شعبه هنا دي دي علامات الراعي الصالح لانه مش بس بيصلي ومش بس بيعلم كمان بيدور ويفتقد وبنى هناك مذبحا للرب وكان لما شاخ صمويل أنه جعل بنيه قضاة لإسرائيل طبعا ما هو صمويل زي زي غير أولاده لازم يبقوا قضاة أو كهن وكان اسم ابن البكر يؤيل واسم أسانيه أبية كان قاضيين في بئر سب ولم يسلك ابنه في طريقه الحتة دي بتوجع قلبي الحياة خالص لأنه صمويل قد ما هو عظيم جدا لكن للأسف ولاده ما طلعوش زيه برضه مع انه هو مقروس من دي وشاف عالي ولاده عملوا فيه ايه لكن لم يسلك ابنه في طريقه بل مال وراء المكسب واخذ رشوة وعوج القضاء طبعا مش زي حفني وفنحاس لكن ذمتهم كانت واسعة فكانوا يعني ياخدوا عشان القاضي يعمل ايه يحتكم لي او ينتصف لي فممكن ايه كقاضي ياخد حاجة من تحت الترابيزة كده ويمشي القضاء على مزاجه فالناس ما عادتش واثقة في ولاد صمويل هم واثقين كلهم في صمويل وشايفينه حاجة ما حصلتش قد يكون ده إشارة إلى شيء عالي ممكن يكون أثر في ولاده في تربية ولاده لكن يمكن صمويل ما أثرش بس ده ما يلغيش إنه ممكن واحد لما يكبر ينحرف فاهمين اللي أنا عاوز أقوله يعني إن كنا ننسب الخطأ لعالي لأنه ما ردعش أولاده وما علهمش ما نقدرش نقول ان كل واحد مذنب يبقى ابوه ما عرفش يربيه لا ما هو الناس بتكبر وبتبقى حرة في موقف فيمكن الولاد دول مشوا كويس يمكن صمويل كان امين لكن للأسف ما طلعوش زيه ربنا ما يوريش حد فعاوز اقول مش بالضرورة يكون صمويل لانه لم ينسب خطأهم الى صمويل كما نسب خطأ حفني وفنحاس لعالي فاهمين المعنى؟ فعالي اتهم عالي انه ما ردعش اولاده لكن في صمويل لم يتهم وانما قالوا له اولادك مش زيك فاحنا مش نافع معانا النظام فاجتمع كل شيوخ اسرائيل وجاءوا الى صمويل للرامة وقالوا له هو ده انت قد شخت وابناك لم يسير في طريقك فالان هم طبعا اليهود استغلوها فرصة مش بس بيقولوا له شوف لنا كاهن مكانك هو كان مستعد زي ما هو ما كانش ابن عالي وتعين رئيس كهنة أو قاضي كان مستعد يقبل أن يقولوا له رشح لنا حد يبقى لك تلميذ الكم سنة اللي فاضله لك عشان لما تمشي يمسك مكانك هو كان متوقع الطلب كده لأن النظام كله قادة أو قاضي ما كانش فيه غير كده فوجئ بطلبهم الآن اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب هنا بيبصوا على ايه الشعوب مش بيبصوا على نظام ربنا مفروض يتعلموا من نظام ربنا ربنا عمل حكم قضاء يبقى خلينا قضاء والقاضي وكيل عن الله وكيل أسرار الله يعني احنا البابا عندنا والأساقفة والكهنة دول وكلاء ثم يسأل في الوكلاء كل وكيل يتراجع عليه عملت ايه لكن هو مش الشعب ده مش ملكه ده ملك ربنا واحنا وكلاء ربنا بيشغلنا لحسابه لكن هنا كونه يبقى ملك ملك يعني هيملك على الشعب ملك يبقى الشعب هيبقى مل- ملكه فاهمين المعنى كان ده نظام الشعوب ان ملك يعني الشعب يبقى ملكه طبعا الشعب ملك ربنا فساء الأمر في عيني صمويل إذ قالوا أعطنا ملكا يقضي لنا وصلى صمويل إلى الرب برضو صمويل ما- ضايق جدا من الطلب لكن ما يعرفش يعمل حاجة غير انه يعمل ايه روح صلي احتاس طبعا الشعب كله بيقول له هات لنا ملك اتضايق وصعب عليه خالص والبعض بيقول انه صعب عليه من نفسه جدا ليه يعني انا مش نافع ما ده اللي انتوا عاوزين ملك يبقى انا مش نافع ما انا لسه ما متش والبعض بيقول لا هو صعب عليه لانه عارف كويس جدا ان دي اهانه لربنا لانه عمره ما قال اعمله ملك فقال الرب لصمويل ربنا هيقول لصمويل اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم بص يا صمويل تخيلوا ربنا بيطبطب على صمويل بيقول له ايه ما صعبش عليك هي ما جاتش فيك يا حبيبي دي جت فيا أنا. هما مش بيقولوا كده عشان انت مش عاجبهم هما بيقولوا كده عشان انا مش عاجبهم شوف اتباع ربنا هو اللي بيطيب خاطر صمويل مع ان الاهانة اساسا في ربنا نفسه فقال له ما تزعلش يا صمويل ما انت عارف ما انت كده كده وكيل وجاي عندي بعد شوية لكن كونهم طالبين ملك يعني انا مش عاجبهم كملك هم لم يرفضوك انت بل اياي رفضوا حتى لا املك عليهم الحادثة دي خطيرة جدا اقول لكم ليه لأول مرة في تاريخ شعب الله يطلب ملك وهذا الطلب سيكون سبب رفض الله لهم في النهاية ليه فاكرين وقت محاكمة المسيح بياطس يقول لهم أأصلب ملككم قالوا ايه ليس لنا ملك إلا قيصر كده خلاص خليكم مع قيصر بقى خلاص يعني بيلاطس نطق وقال لهم ده ملككم المسيح ملككم اصلبه قالوا له اصلبه احنا ملناش ملك الا الدنيا فاليهود اختاروا ان يكون ملكهم في هذا الزمان اختار اليهود من وقت صمويل انه مش عاوزين ملك الله مش عاوزين ملك روحي عاوزين ملك زمني عاوزين ملك زي سائر الشعوب من ساعتها وتقرر ان الشعب ده مش هينفع يبقى شعب ليه لانهم لا يرفضوا الله كملك ويرفضوا ان يكون الملك روحي هم عاوزين ملك زمني وعاوزين ملك قدام عينيهم يتمنظروا بيه اما المسيح المتواضع الاله الحقيقي مش هو ده الملك اللي على مزاجهم فهنا قال له ما تزعلش هم ما رفضوكش دول رفضوني وبدال رفضوني هطول بالي لكن في الاخر مصيرهم ايه هم كمان يرفضوا إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله حسب كل أعمالهم التي عملوا من يوم أصعدتهم من مصر إلى هذا اليوم وتركوني وعبدوا آلهة أخرى هكذا هم عاملون بك أيضا قال له إيه اللي اتغير يعني يا صمويل ما هم هم من ساعة ما طلعتهم من مصر ما ورنيش يوم عدل من ساعة ما خرجتهم من مصر بيسيبوني كل شوية ويعبدوا آلهة غريبة انت مستغرب طلبهم ليه ما يفرقش عن عبادتهم لإله آخر فاهمين كونهم طالبين ملك أرضي دي عندي ما تفرقش ان هم بيعبدوا إله آخر هكذا هم عاملون بك أيضا انت كمان ما بقاش ليك لازمة طبعا بالنسبة لهم لأنك انت وكيل عن ربنا فالآن اسمع لصوتهم ولكن أشهدنا عليهم واخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليهم قل لهم طلبهم ده هيوصلهم لإيه عرفهم اللي هم بيقولوا عليه ده آخره إيه اشهد لهم قل لهم ربنا موافق على طلبكم وهنا يبان يا جماعة ان ربنا بيدي اختيار للانسان يمشي معاه ولا لا ويرفضه ولا يقبله بشكل عجيب جدا كان ممكن ربنا يرفض الطلب ويقول هاتوا لي اللي طلبوا الطلب ده وانا اعدمهم وانا افنيهم كان ممكن يضربهم بوباء كلهم عقابا ليهم على مجرد الطلب ده التفوه بالطلب ده لان ده معناه بيرفضوا ربنا لكن ربنا قال له خلاص عاوزين ملك ارضي هات لهم ملك ارضي بس فهمهم ان الاختيار اللي بيختاروه معناه رفض ليا ومعناه نهاية للشعب ده هيضيعوا هيهلكوا في الآخر طول ما عاوزين ملك أرضي هي- هيتوهوا في الشعوب فكلم صمويل الشعب الذين طلبوا منه ملكا بجميع كلام الرب وقال هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكم نظام الملك الأرضي كده اسمعوا واختاروا تاني عيدوا النظر يأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه فيركضون أمام مراكبه فاهمين الذل يعني هياخد ولادكم يشغلهم خدامين عنده ده نظام الدنيا كده الشيطان ما هو الملك الأرضي كده هو الشيطان ياخد ولادنا شغلهم لحسابه خدامين يجروا قدامه الشيطان يذل الناس كده الملك الأرضي كده ويجعل لنفسه رؤساء ألوف ورؤساء خمسين فيحرسون حراسته اشتغلوا لحسابه برضه ويحصدون حصاده ويعملون عدة حربه وأدوات مراكبه يعني كله هيبقى لحسابه محدش فيكم هيحتكم على حتة أرض بعد كده هتبقى ملك الملك محدش فيكم حتى هيقول دول ولادي الملك هيقول له لا دول مش ولادك دول خداميني نظام ملك الدنيا كده اللي هيمشي مع الشيطان هيتذل هو وبيته فصمويل بيحذرهم يقول لهم ماشي اللي انتوا عاوزينه ماشي بس هقول لكم قضاء الملك يأخذ بناتكم عطارات وطباخات وخبازات ويأخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم أجودها ويعطيها العبيد ويعشر زروعكم وكرومكم ويعطي لخصيانه وعبيد ويأخذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان وحميركم ويستعملهم لشغله ويعشر غنمكم وأنتم تكونون له عبيدا فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لأنفسكم فلا يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم فاهمينها يعني بحذركم هيجي اليوم اللي تصرخوا وتقول يا رب انقذنا من الملك اللي اخترناه مش هسمع يعني اللي يروح للشيطان برجليه ويخلي الشيطان ملكه ويعيش ليه هيجي له وقت هيتذل وهيصرخ وربنا مش هيستجيب بسرعه ليه مش هيستجيب بسرعة وربنا على فكرة بيقول لا استجيب وبعدين يرجع يستجيب لكن عاوز يقول ايه لازم تتمرروا شوية من الاختيار اللي هتختاروه لازم تعرفوا ان الاختيار ده هيكلفكم كتير فمش هستجيب في يومها ما تفتكروش ان انا عشان طيب تعملوا كده انا بحذركم من الاول سكة الشر مؤذية فأبى الشعب أن يسمعوا لصوت صمويل بعد كل اللي قاله صمويل وكل التهديدات و- وشرح لهم سكة الشر آخرها إيه ما رضيوش يسمعوه وقالوا إيه لا بل يكون علينا ملك فنكون نحن أيضا ها مثل سائر الشعوب كل اللي شغلهم عاوزين نبقى شعب زي بقية الشعوب يا إخوانا ده أنتوا أحسن من كل الشعوب شعوب إيه هو كان واحد شعب وقف قصادكم كان في شعب وقف قصادكم ده احنا لسه في يسوع في اصحاح واحد أ- قفلوا على 31 شعب في كنعان اتزاحوا من قصادهم اتهزموا قدام يشوع غير الشعوب اللي كان موسى غلبها كل الشعوب ما وقفتش قصادكم بتقارنوا نفسكم بيهم ليه بتقارنوا نفسكم بولاد الدنيا ليه انتوا ولاد ربنا عندكم عز مش عند حد ما تبصوش للناس اللي في ايديها فلوس ولا عندها شهوات ده ملكهم بيسوقهم زي العبيد وبيبهدلهم وبيهزقهم وبيعذبهم ولو صرخوا مش ربنا مش هيسمع لهم ما تبصوش على سائر الشعوب حسوا بالعز اللي انتوا فيه يقضي لنا ملكنا ويخرج امامنا ويحارب حروبنا احنا عاوزين واحد نشوفه كده ويتحرك قصادنا ونمشي وراه فسمع صمويل كل كلام الشعب وتكلم به في اذني الرب رجع صمويل قال لربنا سوري يا رب برضه مش موافقين مصرين يا رب قال له خلاص حاضر نشوف لهم ملك حاضر عاوزينه ايه بقى فطبعا صمويل قال له انت انت قادر يا رب قال له اكيد عاوزينه طول بعرض بقى بدل هم عاوزين منظر هجيب لهم منظر مش هم عاوزين ملك يفتخروا بيه يدخل قصادهم ويطلع من قصادهم انا هجيب لهم اطول واحد في البلد واعرض واحد في البلد ونعمله ملك نعمله نعمله ملك على هواهم خلي بالكم الفكره ليه شاول هيضيع في الآخر لأن شاول اختيار الشعب فالله استجاب للشعب في طلبته في اختياره فاهمين الفكرة في واحد يقول الله خسارة شاول ابتدى كويس وضاع أيوة ضاع ليه لأن ربنا ما اختارش بقلبه ده اختار عشان يرضي الشعب عارفين لما الواحد يتشبث بطلبة معينة وبعدين ربنا يقول له طب خد اللي انت عاوزه خده بس مش على هواك يا رب لا مش على هواي انت على هواك انت بس انا هدوقك من اللي انت طلبته مش انت كان نفسك في ملك خد يا سيدي ملك شاول هيغرق الشعب وهيغرق في الاخر وهيضيع ويهلك وبعدين ربنا يقول لهم اسكتوا بقى سيبوني اختار انا بقى فيختار حسب قلبه يجيب داود فاهمين الفكرة مشيت ازاي فهنا هيختار لهم الاول هيقعد يدور على واحد طول بعرض مش هيدور بقى على قلب وان كان ربنا هيختاره برضه قلبه حلو في الاول هيختار واحد غلبان على امل ما يقعش في الخية بتاعة المنظرة والكبرياء بتاعته بس هيقع برضه فقال صمويل لرجال اسرائيل اذهبوا كل واحد لمدينته خلاص ربنا عمل في حسابه هيختار هيشوف لكم ملك حسب طلبكم طبعا انا مش هقرا بالتفصيل اصحاح تسعة لكن ايه ابتدى بقى ايه يحكي لنا قصة شاول ازاي كان فلاح بسيط وابتدت القصة قصة جميلة قوي ان في اتان من بيت ابوه هرب فراح شاول اللي هيبقى ملك راح يدور على الحمار الغايب وقاعد يا عيني يدور من قرية لقرية بيسأل على حمار واخدين بالكم ادي القصة ابتدت بكده وبعد ثلاث ايام يقول للغلام اللي معاه بقول لك ايه ابويا هيقلق علينا هيسيب الحمار ويقلع علينا عاوز يقول لي ايه ما انا والحمار مهمين فاهمين ازاي ابويا قلقان على الحمار بعد ثلاث ايام يمكن يقلع عليا انا نرجع وخلاص المفارقة دي عاوزة تقول انه شاول ما كانش له قيمة ما كانش له اسم كان عيلته فقيرة وكان هو شاب مغمور ومحدش يسمع عنه اي حاجة خالص مش من بيت عز ولا بيت قيادة لا لا كان راجل غلبان قوي فالغلام قال له ايه طب ما تيجي نروح للرائي الرائي هو صمويل النبي كانوا يسموه الرائي يعني ايه يعني اللي بيشوف رؤى فقال له ما تيجي نروح للنبي يقول لنا الحمارة راحت فين مشغولين قوي على الاتان قال له طب هنروح له ازاي معناش حاجة ندفعها هم كانوا بيدفعوا حاجة صغيرة قوي نص فرنك كده نص شاقة حاجة تعبانة قوي لانهم بلاد قروية كلها فكان يروح ايه بمثلا فطيرة ولا حاجة لابونا يدعي له زي البلادنا كده من من 70 80 سنة فقال نروح له بايه قال له نروح له انا معايا قرشين نروح له خلاص فهم رايحين لصمويل هيحصل الاتي 9 15 والرب كشف اذن صمويل قبل مجيء شاول بيوم قائلا غدا في مثل الان ارسل اليك رجلا من ارض بنيامين فامسحه رئيسا لشعب اسرائيل فيخلص الشعب من يد الفلسطينيين لأني نظرت إلى شعبي لأن صراخهم قد جاء إلي ربنا ده طيب فعلا يعني لسه رافضينه ومختارين ملك على هواهم وربنا صعب عليه وقال له طب هات لهم ملك وقول لهم بس قضاءه وبعدين ينسى ده كله يقول له بصراحة صعبانين عليا فلسطين بيذلوهم ورجعوا يبهدلوهم هنجيب لهم ملك برضو ايه ينصرهم يا رب ملك ايه وينصرهم ايه دول يستاهلوا لا ما يستاهلوش لا معلش غلبانين برضو لأن صراخهم قد جاء إلي فيهم ناس بتدعي وتقول يا رب خلصنا اسمعهم فلما رأى صمويل شاول أجابه الرب يعني شوفوا بقى الحوار بين صمويل وربنا اللي يقرأ السفر بدقة يلاحظ ان ربنا بيكلم صمويل زي الاثنين اصحاب ماشيين مع بعض على طول يعني أجابه الرب يعني فاهمين كأن الحوار شغال وبعدين ربنا بيجاوبه يعني صمويل عمال يقول له يا رب أنا هعرفه منين ده هتسوي لي عليه ازاي فأول ما شايفه مجاب بقى أقول له هو ده فهم مع بعض على طول طبعا دي بقى درجة عالية قوي من القداسة ان الواحد يكون بيسمع صوت ربنا كده زي ما بيسمع صوت واحد صاحبه اجابه الرب هو ذا الرجل الذي كلمتك عنه هذا يضبط شعبي فتقدم شاول لصمويل في وسط الباب وقال اطلب اليك اخبرني اين بيت الرائي ده شاول بيقابل صمويل بيسأله على بيت الرائي بيت صمويل اجاب صمويل شاول وقال انا الرائي اصعد أمامي للمرتفعة فتأكل معي اليوم ثم أطلقك صباحا وأخبرك بكل ما في قلبك قال له بس تعالى كل لقمة وبكرة الصبح إيه ما قالوش أنت مالك ولا حاجة قال له بكرة الصبح أروحك وأقول لك كل طلباتك كل اللي أنت عاوزه أقوله لك وبالمناسبة يعني بدل أنت قلقان قوي على الأتم أما الأتان الضالة لك منذ ثلاثة أيام فلا تضع قلبك عليها لأنها قد وجدت يعني ما هو كل اللي شغله جاي يطلب أتان تخيل واحد يبقى مهموم جدا عشان أتان ويبقى في موضوع خطير جدا مستنيه مش دريان بيه انك هتبقى مالك لكن هو كل اللي طالبه يعرف الحمارة روحت ولا لسه لأنها قد وجدت وبعدين رماله كلمة ما فهمهاش قال له ولمن كل شهي إسرائيل حمارة ايه اللي بتجري وراها ومشغول عليها انت لو تعرف الخبر اللي مستنيك كل شهي إسرائيل هيبقى ليك مش انت هتبقى الملك كل غنى الشعب ده هيبقى ملكك انت مش دريان باللي مستنيك أليس لك ولكل بيت أبيك فأجاب شاول وقال طبعا استغرب من الكلام أما أنا بنيامين من أصغر أسباط إسرائيل أصغر سبط في التقسيمة طلع بنيامين أصغر عشيرة أقل ناس وأقل مدن فقال له ده أنا بنياميني يعني بنياميني يعني أصغر ناس وكمان وعشيرتي أصغر كل عشائر أسباط بنيامين يعني ملناش حتى اسم في بنيامين نكرة خالص لماذا تكلمني بمثل هذا الكلام أخذ صمويل شاول وغلام وأدخلهما إلى المنسك المنسك زي القلاية بتاعته خلاص ده هيبقى ملك فعاوز بقى ايه يتبناه صمويل النبي عاوز برضه يبرمجه روحيا على امل يمشي كويس واعطاهما مكانا في رأس المدعوين وهم نحو ثلاثين راجل دول تلاميذ صمويل بقى والناس اللي بيتحركوا مع صمويل النبي وقال صمويل للطباخ هات النصيب الذي أعطيتك إياه الذي قلت لك عنه ضعه هنا فرفع الطباخ الساق مع ما عليها وجعلها جاب له أكبر حتة لحمة كده حطها في طبق شاول كنوع من الاستضافة والترحيب الشديد يعني فقال هو ذا ما أبقي قال له ده اللي فاضل ضعه أمامك وكل لأنه إلى هذا الميعاد محفوظ لك هو طبعا بيتكلم بطريقة رمزية ربنا مرقد لك الملك ومحفوظ لك الملك وهو عينه في اللحمة مش دريان باللي ورا من حين قلت دعوت الشعب يعني من ساعة ما دعوت الشعب وربنا نوى عليك من ساعة ما ابتدينا وقعدنا في المصفى ونتكلم والم... فأكل شاول مع صميل في ذلك اليوم ولما نزلوا من المرتفع المدينة تكلم مع شاول على السطح خدوا على السطح ودايما اللي حضر معانا كتير دايما قلت لما السطح دي إشارة دايما للإيه الصعود والارتفاع عن الأرضيات والسمو الروحي يعني خدوا قال له بص بقى سيبك من الأتان وسيبك من الأكل خليك معايا احنا بنتكلم في مأمورية كبيرة قوي في مهمة سماوية انت هتبقى قائد لشعب ربنا وللأسف هتبقى اسمك ملك لأنه الشعب عاوز كده فحط في بالك الكلمتين اللي هقولهم ما هو صمويل رجل الله عاوز يطمن برضه ان شاول ده يطلع منه حاجة كويسة وذكروا عند طلوع الفجر أن صمويل دعا شاول عن السطح قائلا قم فأصرفك قال له تعالى يلا عشان تروح لابوك بس تعالى أقول لك كلمتين فقام شاول وخرج كلاهما هو وصمويل إلى خارج وفيما هما نازلان يعني خدوا الأول على السطح يعني طلعوا كده رفعوا عن الأرضيات شوية وبعدين خرجوا لوحدهم خالص في خلوة عشان يقول له شوية تعليم روحي قال صمويل لشاول قل الغلاء غلام أن يعبر قدامنا قل للولد يسبق شوية عاوزك في كلمة سر فاهمين صمويل عاوز يقول لشاول خبر مش عاوز حد يعرفه خالص أما أنت فقف الآن فأسمعك كلام الله خد بقى عندك الكلام المفيد بعد ما زق الغلام كده سبق أخذ صمويل قنينة الدهن زيت الميرون بقى وصب على رأسه وقبله كلمة جميلة يعني إيه هنا مسحه مسح صار مسيحا شاول بالقارورة دي القارورة دي مستودع الروح القدس فيها كل الغنى عارفين زيت الميرون ما يصحش حد يمسكه غير ال... كان زمان الاسقف دلوقتي ممكن الكاهن لكن ولا الشماس يمسكه اغنى حاجة في الكنيسة واغلى حاجة في الكنيسة زيت الميرون ده لانه ده اللي بيس... بي... ده الروح القدس عطية الروح القدس فهنا مسحه وقبله يعني باس وقال له بص انا مش ببوسك عشان انت شاول ولا عشان طويل ولا عشان لا انا ببوسك لانك دلوقتي مسكن لروح الله زي ما ببوس الهيكل ببوسك اعرف يا شاول انك من هنا ورايح انت دلوقتي اناء مختار فاكرين الاناء المختار اتقاول على شاول التاني شاول الطرسوسي بعدها بكتير قوي لكن كان ملقب على اسم شاول ده فقال له انا ببوسك لانك لازم تعرف انت دلوقتي غني جدا يا شاول بالروح القدس اللي سكن فيك فحافظ على العطية هو عاوز يقول له كده حافظ على المسحة حافظ على كونك مسيح اوعى تضيعها من حياتك لانك انت ممكن تضيعها وهو فعلا هيضيعها وقال أليس لأن الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا قال له أنا ببوسك طبعا وبوسك قوي لأنك أنت صرت مسيح الرب طبعا إشارة إلى حب المسيح يا جماعة صمويل يمثل النفس اللي مشتاقة تبوس المسيح مشتاقة تحضن ربنا يسوع المسيح لأنه هو الرئيس الحقيقي في ذهابك اليوم من عندي تصادف رجلين عارفين بقى يبدو ان شاول فاتح بقه ومش فاهم حاجة ما فيش ايه وملك ايه وانا مش فاهم يعني مش الاتان روحت خلاص قال له لا الموضوع كبير قوي ركز معايا عشان يقنعه ان اللي بيحصل ده حقيقي ما هو مش شايف الروح القدس خلي بالكم من السر مش شايف ان الروح القدس حل فيه مش شايف انه بقى ملك هو مش شايف حاجة زي ما احنا ما بنشوفش في المعمودية غير شوية مية وما بنشوفش في التناول غير القربانة والبركة لا ده في سر حصل قال له عشان أأكد لك شوف بقى هيحصل ايه بالتفصيل عشان ما تشكش ان اللي بيحصل ده حقيقي اول ما هتمشي من عند هنا هتصادف رجلين عند قبر رحيل في تخم بنيامين في صلفة يقولان لك قد وجدت الأتان التي ذهبت تفتش عليهم هو عاوز يقول له اوعى تشك فيا فهأكد لك كلامي ان لما بقول لك بقيت مالك يبقى بقيت مالك وانت طالع من عندي هنا هتقابل رجلين هيقولوا لك اطمن ابوك قلقان عليك ونسي الاتان لانها روحت وتعدو من هناك ذاهب فهتاخدها جاي هتيجي الحتة اسمها بلوطة فيصادفك ثلاثة رجال صاعدون إلى الله إلى بيت إيل واحد حامل ثلاث جدي وواحد حامل ثلاث ترغيفة خبز وواحد حامل زق خمر تاني تاخدوا بالكم ثلاثة حيوانات وبعدين إيه ثلاثة دقيق وبعدين زق الخمر إشارة للإيمان بالثالوث الأقدس عهد قديم وعهد جديد وذبيحة العهد القديم الذبيحة الحيوانية وذبيحة العهد الجديد جسد رب دم ربنا خبز وخمر فيسلمون عليك ويعطونك رغيفة خبز فتأخذ من يدهم بيقول له بالتفصيل اللي هيحصل لك هيسلموا عليك ويدوك رغيفين خبز كده لأنك هتصعب عليهم شاول هيطلع من عنده زي ما هو راجل طول بعرض اه صحيح جلبيته مقطعة مبهدل فقير ما حلتوش حاجة فهيصعب على الناس في السك وهو بقى ملك فاهمين المعنى الواحد فينا ممكن يبقى ملك والروح القدس ساكن جواه ويفضل في المنظر شحات يعني هم الناس اللي بتديله هم مش داريانين ان هم بيعطفوا وبيشفقوا على ملك اسرائيل كله بعد ذلك تأتي إلى جبعة الله حيث أنصاب الفلسطين يكون عندما جيئك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من المرتفع هتمشي شوية كمان هتلاقي إيه قربت على حتة اسمها مدينة الأنبياء الأنبياء دول اللي هم الأنبياء اللي زي مدينة كده كان بيرعاها صمويل النبي بيتلمذوا فيها على الصلاة وعلى النسك وعلى الصوم زي زي الرهباء زي الأديرة كده يا جماعة فهتلاقيهم نازلين عمالين بالدف والناي عمالين يرتلوا فانت هتدخل معاهم في الزحمة وترتل وتهيص وتنبسط وتتنبأ معاهم هنا تتنبأ يعني ترتل وتوعظ وتدخل في الجو وتنسى خالص أبوك وتنسى الدنيا كلها فيحل عليك ربح الرب فتتنبأ معهم وتتحول إلى رجل آخر قال له ساعتها انت مش هتصدق نفسك انت اللي بترتل زي ما الناس دي بترتل انت عمرك ما كنت بتعرف تتكلم الكلام الروحي هتدخل مصيوم وهتقول هتقول الكلام الحلو اللي بيقوله له طب هو هيتحول الى رجل اخر لما يجي يرتل لا هو مقصود بيها انت هتستغرب نفسك انك بقيت واحد تاني بقيت بتعرف ترتل زيهم بقيت تعرف تقول كلام ربنا زيهم بقيت ليك في ربنا زيهم هو ما كانش متدين خالص وإذا أتت هذه الآيات عليك فافعل ما وجدت يديك يدك لأن الله معك يعني لما تعرف الكلام ما تتأكد من الحاجات دي شوف بقى أن ربنا معاك وافهمها كويس وحافظ عليها وتنزل قدامي إلى الجلجال وهوذا أنا أنزل إليك لأصعد محرقات وأذبح ذبائح سلامة سبع أيام تلبس حتى آتي إليك وأعلمك ماذا تفعل قال له هنتقابل بعد سبعة أيام في منطقة اسمها الجلجال هقابلك هناك ومالكش دعوة بأي حاجة تاني هو مش عاوز يقول له انت هتبقى ملك مرة واحدة يخاف ويخض ويجري هو بس فهمك شوية انت مسيح الرب روح القدس هيبقى فيك هيحصل لك كيت وكيت هتبقى راجل تاني هتدخل في جو روحي وكان عندما أدار كتفه لكي يذهب من عند صمويل أن الله أعطاه قلبا آخر يعني ايه يعني يشوفوا نعمة ربنا في حاجة جوه حصلت محدش شافها بعينه ده دهن المسحة وصلاة صمويل الكاهن صيرت شاول القروي الساذج قلبا آخر وإناء آخر وإنسان جديد وشخص جديد لأنه هياخد مسؤولية ضخمة صار مسيح الرب وهو مش دريان لسه إن في نعمة كبيرة خده وأتت جميع هذه الآيات في ذلك اليوم وإذا بزمرة الأنبياء لقيته فحل عليه روح الرب فتنبأ في وسطهم ولما رآه جميع الذين عرفوه منذ أمس وما قبله أنه يتنبأ قال الشعب الواحد لصاحبه ماذا صار لابن قيس هو اسمه شاول ابن قيس أشاول أيضا بين الأنبياء فأجاب رجل من, من هناك وقال ومن هو أبوهم يعني هم يعني كانوا اتولدوا ازاي ما هم بشر يعني بقت ايه بقوا يتريقوا اللي يعرف شاول كان يبص عليه وهو بيرتل مع الناس عارفين لما تلاقوا واحد مثلا كده سيرته وحشة قوي وإنسان يعني ملوش خالص في الجو الروحي وتلاقي واحد يتكلم عن ربنا أو بيوعظ أو بيرتل تقوله كده أشاول أيضا بين الأنبياء فيجي واحد يقول لك ومن هو أبوهم يعني هم كانوا ما هم أولاد ربنا بشر برضه لذلك ذهب مثلا بقى طلع مثل بقى فاهمين ازاي طلعت بقى شعار كده لما تلاقي واحد يعني اتقلب كده من من الشمال قوي لليمين قوي تقول اشاول ايضا بين الانبياء دي اشاره انه كان ابعد ما يكون عن الجو ده فاهمين المعنى واكتر واحد مش ممكن ينضم للجو ده ان نعمه ربنا كبيره قوي تنقله من الشمال لليمين ولما انتهى من التنبؤ جاء إلى مرتفع فقال التنبؤ هنا مش معناه جماعة يفضلوا يقولوا نبوات التنبؤ معناه بالمعنى العام كل عمل الصلاة والترتيل والوعظ ساعات يلقب بكلمة التنبؤ فقال عم شاول له ولغلامه إلى أين ذهبتما فقال لكي نفتش على الأتان فلما رأينا أنها لم توجد جئنا إلى صمويل فقال عم شاول أخبرني ماذا قال لكما صمويل فقال شاول لعمه أخبرنا بأن الأتان قد وجدت بس ولكنه لم يخبره بأمر المملكة الذي تكلم بها صمويل هنا برضه يبان ان الواحد يحفظ السر حاجة بينك وبين ربنا ما تقعدش تحكيها حاجة بينك وبين أب اعترافك ما تقعدش تقولها خلاص صمويل قال حاجات ما تقولهاش على قد الأتان قول له اه صمويل قال لنا الأتان روحت مالكش ما تحكيش أكتر من كده خلي السر جواك واستدعى صمويل الشعب إلى الرب إلى المصفى وقال لبني إسرائيل هكذا يقول الرب إله إسرائيل إني أصعدت إسرائيل من مصر وأنقذتكم من يد المصريين من يد جميع الممالك التي ضايقتكم وأنتم قد رفضتم اليوم إلهكم الذي هو مخلصكم من جميع الذين يسيئون إليكم ويضايقونكم وقلتم له بل تجعل علينا ملك هيوعظهم وعظة توجعهم قال لهم بصوا احنا هنعين ملك صحيح بس لازم تفتكروا بقى من ساعة ما ربنا خرجكم من أرض مصر ما قالش حكاية ملك دي أبدا وهو الملك الرسمي فانتوا لما طلبتوا ملك انتوا اهمتوا ربنا بالحركة دي فالآن أمثلوا أمام الرب حسب أسباطكم وألوفكم اللي هم يلا اقفوا كلكم عشان ربنا هيختار دلوقتي هو عارف خلاص ربنا اختار مين لكن هيعمل قرعة برضه عشان تبقى قدام كل الناس لكن هو عارف ربنا نوى على مين فقدم صمويل جميع أسباط إسرائيل فأخذ بالقرعة سبط بنيامين ثم قدم سبط بنيامين حسب أشعائره فأخذت عشيرة مطري وأخذ الشاول بن قيس ففتشوا عليه فلم يوجد هو في اليوم ده خاف راح استخب فسألوا أيضا من الرب هل يأتي الرجل أيضا إلى هنا فقال الرب هو ذا قد اختبأ بين الأمتعة موقف غريب جدا شاول خاف لا الحكاية جد لا الناس ملهاش عدد وهو اللي هيقف ملك هو فهم بقى لا صمويل جمع الناس وصمويل اللي كان بيحكي معاه لوحده واقف قدام مئات الألوف وبيقول هنختار ملك وهو مش مصدق روح فراح استخبى بين الأمتعة يعني ايه في الكراكيب والحتت دي وراح كده استخبى خايف فهم بيدوروا عليه مش لاقيينه هم اختاروه خلاص طلع اسمه في القرعة شاول ابن قيس ابن مطري من سبط بنيامين خلاص طلعت رسمي هو طبعا مستخبي وخايف فقالوا ربنا هنلاقيه فين ده قال لهم هتلاقوه مستخبي طبعا دي تتحسب له انه كان صغير في عيني نفسه لانه في اخر ايامه للاسف هيبقى حاجة تاني وكان مستكتر على نفسه قوي انه يبقى ملك وكان خايف جدا من المسؤولية الحاجات دي تتحسب له ما تتحسبش عليه عشان كده ربنا اصر ان يختاروه ما اعتبرش ده جبن منه وما ينفعش لا قال لهم روحوا هاتوه من بين الأمتعة فركضوا وأخذوه من هناك فوقف بين الشعب فكان أطول من كل الشعب من كتفه إلى فوق المنظر اللي هم نفسهم فيه لما جابوه وسط الشعب كده راس ماشية من فوق كل الرؤوس كده فاهمين ازاي عشان يبان انه جاب لهم واحد طويل بجد ضخم يعني عشان هو ده اللي نفسهم فيه فقال صمويل لجميع الشعب أرأيتم الذي اختاروا الرب أنه ليس مثله في جميع الشعب عاوز يقول لهم مش ده اللي انتوا نفسكم فيه مفيش زيه بس مفيش زيه في نظركم لكن في زيه كتير قوي في نظر ربنا لسه ربنا هيختار واحد مفيش زيه في نظره هو بقى لأن الله لا ينظر هيقول لصمويل كده قال له الإنسان ينظر إلى العينين أما الله فينظر إلى القلب فاستنى عليا أنا النهاردة اخترت لهم حسب العين العين شايفة واحد راسه كبيرة وعالي وطويل هذا اللي يعجب الناس خلينا على هواه ونشوف هيحصل له ايه فهتف كل الشعب وقالوا ليحيى الملك هي بقى مظاهرة وهيصة مئات الآلاف بيهتفوا بقى لهم ملك فكلم صمويل الشعب بقضاء المملكة تاني عاد لهم الكلام اللي قاله امبارح من اصحاح يعني قال لهم بصوا احنا اتفقنا الملك ده هيبقى ولادكم عبيده وبناتكم عبيدات عنده وهتخدموه كلكم وكتبوا في السفر ووضعوا أمام الرب ثم أطلق صمويل جميع الشعب كل واحد إلى بيته وشاول أيضا ذهب إلى بيته إلى جبعة وذهبت وذهب معه الجماعة التي مس الله قلبها في ناس اتأثرت قوي بالاختيار وفرحت قوي بربنا فراحوا بقى ايه حاشية الملك فراحوا ورا شاول منين ما هيروح هيقعدوا معاه مع انه ظروف شاول مفيش حاجة اتغيرت رسميا هو بقى الملك بس لا في كرسي ولا في قصر ولا في عرش ولا في اي حاجة ما هي جت فجأة الحكاية فهو بقى الملك اه بس هيرجع بيت ابوه يشتغل عادي في في الارض و... ويبتدي بقى تبني المملكة حتة حتة اما بنو بليعال في شوية ناس بقى مالهمش في ربنا فقالوا كيف يخلصنا هذا ايه اللي اختاروا صمويل ده حتة فلاح جاهل هو اللي هيبقى ملك علينا ما عجبهمش اختيار ربنا فاحتقروه ولم يقدموا له هدية فكان كأصم كلمة جميلة شاول لما شاف ناس محتقراه وبتتريق عليه هو ملك ممكن يعمل اللي هو عاوزه دلوقتي لكنه كان كأصم مش سامع فضيلة جميلة جدا انك لما تتشتم تبقى أصم ولما تتمدح تبقى أصم يعني ايه لما حد يحتقرك ما تتهزش ما تدخلش على ودانك الكلام ده ما تتهزش ما تنتقمش لكرامتك شاول النهارده يقدر ينتقم لكرامته تمام يبدو عشان الوقت هضطر ايه احكي بس يعني مش هنقدر نقرا كل حاجه هحكي لكم اللي بيحصل بقى الفتره اللي جايه اللي هيحصل بعد كده انه هيطلع تطلع قبيله تحارب ناس ينتمون لشعب اسرائيل بصله منطقة اسمها يبيش جلعاد فبتوع يبيش جلعاد دول في عهد بينهم وبين اليهود من بدر فهيروحوا يبعتوا لشاول لان هو ده الملك الرسمي يقولوا له بص يا شاول نحاس العموني ده ناس من العمونيين قبائل يعني بيهجموا علينا واحنا بينا وبينكم عهد هتحمينا ولا مش هتحمينا فهنا شاول يقول ايه طبعا شاول ملك فقام ساب اللي في ايده وخدته الحمية وحل عليه روح ربنا فمسك الفدان بقر اللي كان بيشتغل فيه فدان بقر يعني فدان ارض وبيحرد بيه بقرتين او ثلاثة مسك البقر ده قطعه حتت وبعت لكل الاسباط من بقر شاول وقال لهم شاول الملك بيقول لو ما تجمعتش رجالة الاسباط كلها في الميعاد الفلاني اي واحد هرب من المسؤولية هنقطع بقره زي كده ما هو مالك بقى فعاوز يجمع كل رجالة اليهود عشان الحرب فقام بعت لهم المرسال ده فكلهم خافوا ده مالك بجد وهياخدها بدراعه فكل الرجالة اتجمعت وعملوا جيش ضخم قوي وبعدين راح عمل ايه طبعا هنا على فكرة بالمناسبة صمويل كان مبارك لشاول في الحرب دي عشان محدش يقول حارب من غير صمويل فيقولوا بقى ان شاول انتصر في اول معركة ليه على العمونيين انتصار شديد جدا ببركة صمويل النبي ولانه كان ما زال متواضع وشايف نفسه ملوش, ملوش غير ربنا فحصل موقف عاوز اقراه بس في 11 عدد 12 قال الشعب لصمويل من هم الذين يقولون هل شاول يملك علينا افتكروا ساعتها الناس اللي اتريقت على شاول بنو بليعان اللي قالوا المن هذا يخلصنا فراحوا الشعب بقى لما غلب في المعركة افتخر بشاول فرحان بشاول فقال هاتوا بقى الناس اللي كانوا بيتريقوا على شاول دول واذبحوهم النهاردة عشان دول اتريقوا على شاول الملك ائتوا بالرجال فنقتلهم فقال شاول لا يقتل أحد في هذا اليوم لأنه في هذا اليوم صنع الرب خلاصا في إسرائيل يا بختك يا شاول ده كلام حلو قوي أولا ينسب المعركة كلها لربنا الرب صنع خلاصا ولا ينتقم لنفسه يعني الشعب هاجوا قالوا هاتوا اللي اتريقوا على شاول نموتهم قال لهم لا النهاردة يوم خلاص ما ننكدش على حد أنا مش عاوز أنا مسامح فكان كأصم ولما ملك فرصة العقاب سامح وكمان نسب كل النصر لربنا ماشي زي الفل لغاية دلوقتي فقال صمويل للشعب هلموا نذهب للجلجال ونجدد هناك المملكة فذهبوا كل الشعب إلى الجلجال وملكوا هناك جلسوه بقى ملك قبل كده ما كانش ملك لكن بعد النصرة دي كل الناس اقتنعت بيه كملك فتجلس بقى وايه بطل شغل الغنم والرعي والزراعة وبقى ملك رسمي بقى هقرا حته في صححة مثلا معلش مهمة قال صمويل لكل إسرائيل ها أنا ده قد سمعت لصوتكم في كل ما قلتم لي وملكت عليكم ملك والآن هو ذا الملك يمشي أمامكم أما أنا فقد سخت وشبت وابناي معكم وأنا سرت أمامكم منذ صباي إلى هذا اليوم ها أنا ذا فاشهدوا علي هيودعهم موسى صمويل بقى فجمع الشعب قال لهم تعالوا اشهدوا علي أنا يا جماعة جبت لكم ملك أهو بدالي حسب رأيكم وأنا شخت وابنايا مش مش هينفعوا أنتوا مش عاجبينكم فاجتمعوا لي عشان اشهدوا علي قدام الرب وقدام مسيحه وشاول بقى ثور من أخذت وحمار من أخذت ومن ظلمت ومن سحقت ومن يد من أخذت فدية لأغض عيني عنه فأرد لكم قال لهم اشهدوا علي إذا كنت خدت صور حد قولوا لي إذا خدت حمار حد إذا كنت ظلمت حد قولوا لي أعوض دلوقتي قدامكم كلكم شوفوا الراجل عاوز لآخر لحظة قدام كل الشعب يبرئ ذمته ويقول لهم أنا بريء من دمكم أنا لو غلطت في حق حد أنا بعتذر وأنا مستعد أسدد إذا كنت غلطت طبعا هو ما يقولش الكلام ده إلا اللي واثق في نفسه إنه ما ظلمش وما غلطش فقالوا لم تظلمنا ولا سحقتنا ولا أخذت من يد أحد شيء فقال لهم شاهد الرب عليكم وشاهد مسيح اليوم هذا أنكم لم تجدوا بيدي شيئا فقالوا شاهد قالوا يعني شاهدين أنا ما خدتش بإيدي حاجة قالوا له شاهد ربنا شوفوا النقاوة بتاعت صمويل عاوز قبل ما يقابل ربنا ما يبقاش حد له حاجة عنده ما يبقاش أثر في حد, حد أبدا وقال صمويل للشعب الرب الذي أقام موسى وهارون وأصعد أبائكم من أرض مصر الآن انسلوا فأحاكمكم أمام الرب قال لهم مش أنتوا حاكمتوني تعالوا أنا حاكمكم بقى مش أنا ماشي وسبتكم تحكموني وقلت لكم لو ليكم حاجة قولوا أنا بقى عاوز أحاكمكم لأنه هنا أبوهم الروح وراجل كبير قوي فأقول لهم لازم أقول لكم كلمتين جوايا وجعلني لازم تسمعوهم قبل ما أمشي الآن أحاكمكم بجميع حقوق الرب التي صنعها معكم ومع أبائكم لما جاء يعقوب إلى مصر وصرخ أبائكم للرب أرسل الرب موسى وهارون فأخرج أبائكم من مصر وأسكنهم في هذا المكان فلما نساهم نسوا الرب إلههم باعهم ليد سفر رئيس جيش حصور وليد الفلسطينيين وليد الفلسطينيين وليد ملك مؤاب فحاربوه فصرخوا إلى الرب وقالوا أخطأنا لأننا تركنا الرب وعبدنا البعليم والعشتروت فالآن انقذنا من يد أعدائنا فنعبدك فأرسل الرب يربعل يربعل ده جدعون وبدان ويفتاح وصمويل وأنقذكم من يد أعدائكم الذين حولكم فسكنتم آمنين عمال يحكي التاريخ طلعتم من أرض مصر وربنا نجاكم ولما سكنتم هنا جاء زمن القضاء والأعداء عصروكم وربنا نجاكم على يد جدعون ويفتح وذكر نفسه من ضمنهم لأن هو كان له فضل في آخر حرب قبل قبل شاول فحط نفسه مع القضاء لأن هو حقيقي كان واحد من القضاء اللي ربنا أنقذ الشعب على يده ولما رأيتم ده نحاش ملك بني عمون أتين عليكم قلتم لي لا بل يملك علينا ملك والرب إلهكم ملككم فالآن هو ذا الملك الذي اخترتموه الذي طلبتموه وهو ذا قد جعل الرب عليكم ملكا قال لهم بصوا انتوا طلبتم ملك مع ان ربنا ملككم وربنا عداها هوصيكوا وصية معاكوا ملك وده مش على هوى ربنا انه يعمل ملك غيره لكن اسمعوني إن اتقيتم الرب وعبدتموه وسمعتم صوت ولم تعصوا قول الرب وكنتم أنتم والملك أيضا الذي يملك عليكم وراء الرب إلهكم يحصل لكم كيت وكيت وكيت وكيت الجزء ده مش متسجل في الكتاب المقدس اللي هي يعني كل البركات اللي اتقالت في سفر التوراة قبل كده ربنا يكون معاكم ويحميكم من كل الشعوب وما يشتتكوش أبدا وما يوريكوش أيام وحشة وربنا يكتر بنيكم وبناتكم ويكسر أرضكم وزرعكم كل البركات المشهورة قبل كده وإن لم تسمعوا صوت الرب بل عصيتم قول الرب تكون يد الرب عليكم كما على آبائكم فالآن امثلوا أيضا وانظروا هذا الأمر العظيم الذي يفعله الرب أمام عيونكم أما هو حصاد الحنطة اليوم مش النهاردة يوم حصاد والحصاد ما كانش فيه مطر كتير خلاص فإني أدعو الرب فيعطي رعودا ومطرا فتعلمون وترون أنه عظيم شركم الذي عملتموه في عيني الرب بطلبكم لأنفسكم ملكا قال لهم مش اليومين دول ما فيش موسم مطر أنا هوريكم يعني إيه أنتوا غلطتوا في حق ربنا غلطة كبيرة قوي لما طلبتوا ملك فدعا صمويل الرب فأعطى رعودا ومطرا في ذلك اليوم وخاف جميع الشعب, الشعب الرب وصمويل جدا الكلمة دي أجمل كلمة بحبها في سفر صمويل ليه خاف الشعب الرب وصمويل جدا يعني شوفوا ربنا لما يحب يكرم إنسان يسكب من هيبته عليه فبقى الشعب خايف من ربنا جدا وخايف من صمويل جدا دي اللي بنسميها كرامة صمويل ربنا رفع صمويل بقى هو وصمويل في كفة والشعب كله في كفة وبقى الشعب قد ما بيخاف من ربنا بيخاف من صمويل يحترمه جدا يقول هم لأنه بمنتهى الثقة والإيمان دي شبه بتاعت إليه يا جماعة لما ينزل مطر قال لهم هوريكم دلوقتي قدام عينيكم ازاي انتوا اغضبتوا ربنا وهتنزل مطر ورعود اول ما هصلي عشان تعرفوا ان انتوا غلطتوا في حق ربنا لما طلبتوا ملك فقال جميع الشعب لصمويل صلي عن عبيدك للرب إلهك حتى لا نموت لأننا أضفنا إلى جميع خطايانا شرا بطلبنا لأنفسنا ملكا قالوا له ده احنا باين علينا عكينا الدنيا فكل الخطايا اللي عملناها زودناها خالص وما كناش عارفين ان الخطية دي كبيرة قوي كده خلي بالكم الخطية دي كبيرة قوي وبنغلطها ان احنا نملك الشيطان على حياتنا او نملك الدنيا على حياتنا او يبقى ملك الدنيا شغلنا عن ربنا او نقول مع اليهود بتوع زمان ليس لنا ملك الا قيصر قيصر ايه والمسيح اللي ملككم وفداكم فقال صمويل للشعب لا تخافوا قد فعلتم كل هذا الشر صح انتوا غلطتوا لكن لا تحيدوا عن الرب بل اعبدوا الرب كل قلوبكم ولا تحيدوا قال لهم معلش ربنا مسامح بس امشوا صح هو هيودع شوفوا شوفوا الراعي لاخر لحظه وهو شيخ عجوز عمال يقول لهم حسوا بغلطكم كويس وبطلب منكم ما تلخبطوش تاني ما تغلطوش تاني لا تحيدوا لأن ذلك وراء الأباطيل التي لا تفيد ولا تنقذ لأنها باطلة لأنه لا يترك الرب شعبه من أجل اسمه العظيم قال لهم بطمنكم على قد الغلط اللي غلطوه برضه مش هيسيبكم لا يترك الرب شعبه من أجل اسمه العظيم عشان خاطر ربنا دعا اسمه عليكم مش راضي يسيبكم مع ان ما نستاهلش عشان كده نقول له اعمل من اجل اسمك يا رب من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا لأنه قد شاء الرب أن يجعلكم له شعبا وأما أنا برضو دي كلمة جميلة قوي قال لهم انتوا غلطتوا غلطة كبيرة قوي استسمحوا ربنا ما تغلطوش تاني ما تحدوش تاني أما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم بل أعلمكم الطريق الصالح المستقيم كلمة جميلة قوي لصمويل إن معتبر نفسه بيغلط لو بطل يصلي حاس لي أن أخطئ إلى الله وأكف عن الصلاة لأجلكم تصور لما الواحد يوصل أنه لما يبطل صلاة يبقى بيعمل حاجة غلط ده يورينا أن صمويل النبي وصل إلى رجل صلاة شغله الشاغل يصلي ويصلي عشان شعبه ولا يكف عن الصلاة بل يعتبر نفسه مخطئا لو كف عن الصلاة شوف العظمة بتاعت الراجل دي ومش بس لا يكف عن الصلاة يقول كمان بل أعلمكم الطريق الصالح تمشوا غلط تمشوا صح أنا هفضل أقول الصح أعلمكم الطريق الصالح المستقيم إنما اتقوا الرب واعبدوه بالأمانة من كل قلوبكم بل انظروا فعلوا الذي عظمه معكم وإن فعلتم شرا فإنكم تهلكون أنتم وملككم جميعا هختم بقى بآخر قصتين في حياة صمويل بعد كده شاول ابتدى يبعد عن ربنا وأول موقف بعد عن ربنا أنه حصل معركة كبيرة مع الفلسطينيين فشاول ابتدى يحس أنه مالك ونسي بقى التواضع الأولاني والتذلل الأولاني والفقر الأولاني فهو مالك باشا كده الفلسطين قربوا وخلاص لازم نحارب فاستعوى صمويل كان لازم قبل ما يحارب يجي صمويل النبي يصعد ذبيحة عشان ربنا يسند في الحرب هم واخدين على كده لازم رجل الصلاة يصلي الأول هم هنحارب من غير صلاة ازاي أي حرب روحية من غير صلاة ملهاش لازمة فقام شاول استعوى صمويل فين صمويل ما جاش صمويل قال لهم ما تجيبوا الذبيحة نقدمها يا نهارك أبيض ذبيحة إيه اللي هتقدم هو أنت كاهن هو أنت نبي هو أنت قاضي هو صمويل ده مش مالي عينك رجل الله اللي نزل مطر ورعود رجل الله اللي بسببه انتصرنا في الحروب اللي قبل كده انت اللي هت هو لم يعد يثق في الذبيحة ولم يعد يثق في صمويل ومش شايف غير نفسه ووقع في الكبرياء وشاف نفسه حاجة كبيرة قوي واستعجل وقدم الذبيحة مجرد ما خلص تقديم الذبيحة وصل صمويل صمويل وصل بس قبل ما يوصل ايه اول ما وصل صمويل لشاول قال له قد انحمقت قال له انت انحمقت يعني وقعت في حماقة لم تحفظ وصية الرب الهك التي امرك بها لانها لانه الان كان الرب قد ثبت مملكتك لو كنت حافظت على الوصية كان ربنا ثبت مملكتك صحيح انت ما كنتش من قلبه لكن هو اختارك وقبلك كنت كملت المشوار صح لكن كسرت وصية غالية مهمة جدا وتطاولت على الكهنوت وتعاليت وتصورت انك انت اهم من صمويل واهم من كل حاجة قال له شوف بقى ربنا اختار واحد تاني خلاص بدل كده الغريب بقى اللي يؤكد ان شاول ابتدى ينحرف شاول كل اللي قاله قال له طب بص يعني لا دي هتيجي في القصة اللي بعدها المهم دخلوا الحرب وربنا نصرهم برضه و وللأسف شاول ابتدى بقى يتحرك تحركات غبية شوية لأنه ما عندوش حكمة روحية دلوقتي فحكم انه اللي يبدي ايده ياكل قبل الغروب يتموت في الوقت اللي كانوا الناس في عرض لقمة عشان يسندوا نفسهم في الحرب أم يونسان هو اللي كسر الوعد من غير ما يعرف فأم شاول قال لازم يونسان يموت أم الشعب البسيط كان بيحب يونسان ابن شاول جدا قال له لا يونسان ما يموتش يونسان نفديه بحيوان بحمل لكن يونسان ما نموتش فشاول ابتدى حتى يقول كلام غلط وحاجات مش من ربنا يقول لهم ما حدش ياكل لغاية الغروب طب ده احنا بنحارب ازاي ما ناكلش وما نشربش بعد كده تلاقوا انه صمويل في الحرب اللي بعدها شاول في الحرب اللي بعدها لم يحرم البهائم والحاجات استخسر يحرم يحرم يعني يقتل البهايم بتاعة الاوثان والحاجات فجه صمويل متغاظ جدا لانه كان امره ان ربنا بيقول تحريم كامل لكل النفوس والبهايم بتاعة الوثنيين فاول ما دخل على شاول قال له عملت ايه قال له انتصرنا باسم ربنا فقال له وايه صوت البهايم اللي انا سامعه ده قال له ده احنا بس شايلينها عشان نذبح للرب الهك فشاول بص له كده بحسر صمويل بص لشاول بزعل قال له انت فاكر ان ربنا هيفرح بالبهايم اللي انت واخدها مش الاستماع افضل من الذبيحة كونك تسمع كلام ربنا اهم 100 مرة من انك تقدم ذبيحة هو انت عاوز تضحك عليا وتقول لي شلت البهايم عشان اذبح لربنا هو انت مستخسر تذبح لربنا من البهايم اللي عندك ربنا قال تحرم كان لازم تحرم انت كده ربنا نقل عنك المملكة خلاص فالغريب ان شاول بدل ما يخجل ويتوب قال له طب بس ما تقولش كده قدام الناس تعالى اقف معايا قدام الناس عشان الناس تعرف ان انت لسه معايا كل اللي يهمه شاول يفضل قدام الناس وبدأت معركة طويلة بين شاول وداود النبي قبل بقى القصة دي ربنا قال لصمويل كلمة مهمة خالص في صح 16 يقول قال رب لصمويل حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضت عن أن يملك على إسرائيل كلمة رائعة جدا عن صمويل ظل ينوح على شاول أب مثالي صمويل ده أنت عارف من الأول أن شاول ماشي غلط قال بس ابني نبهته ووصيته بدل المرة مرات وقلت له خليك مع ربنا واحتفظ باتضاعك وخلي بالك انت فيك روح ربنا وقبلته وتبنيته و... وياما عملت معاه لكن ضاع فظل صمويل ينوح على شاول فيها حتة أبوة جميلة جدا أن صمويل ده يمثل قلب الله اللي بيبكي وينفطر على كل إنسان بيضيع لكن ده ما يمنعش هلاك الأشرار إذا نوع الشر فقال له بص أنا رفضت شاول يا صمويل كفاية بكاء عليه تعال نختار ملك جديد وهنا اختار داود وعارفين القصة المشهورة ان صمويل دخل بيت يسا وبعدين جابوا له العيال الستة الكبار فأول ما وقف قدام الياب الكبير قال له أمام الرب مسيحه قال له لا ما تبصش لعينيا يا صمويل كفاية غلطنا مرة قبل كده ما نغلطش تاني طبعا ربنا ما بيغلطش بس قال له لا لا فوته ده منظر والتاني والتالت والرابع للستة قال له في تاني قال له في مع الولد مع البهايم الولد الصغير قال له هاته قال له هو ده بتاع البهايم ده هو ده اللي هينفع لأن ربنا اختاره وجعله ملكا وصمويل رسم رسم داود قبل نياحته حاجة بسيطة جدا ووصاه الوصية وحذره وقال له خليك انت ملك بس مع ايقاف التنفيذ انا مضطر ارسمك ملك لاني انا ماشي ليه ليه صمويل ما ما, رس- ما استناش شويه لان صمويل نفسه كان رايح السماء فكان لازم يقيم ملك مختار قبل ما يسافر السماء وبعدها بصححين نسمع انه يقول ايه آه، صفحة 25 بقى يعني في الآخر مات صمويل واجتمع جميع إسرائيل وندبوه ودفنوه في بيته في الرامة وقام داود ونزل إلى برية فرام وكان صمويل رجل صلاة من الطراز الأول و- وقاضي وكاهن ونبي للشعب ربنا يمتعنا ببركة صلواته له كل مجد وكرامة الأبد آمين.